مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث أكلمكم النهاردة عن الآية اللي بتقول ما لم تره عين ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه لعلكم تقولوا دي موجودة في كورنثوس الأولى إصحاح 2 آية 9 آية مشهورة لعلكم تقولوا طب ما دام لم تره عين أنت هتعرفوا منين؟ أنا هقول لكم يعني إيه ما لم تره عين طبعا أمجاد الأبدية أمجاد فوق مستوى هذا العالم الحاضر وفوق مستوى المادة وفوق مستوى الجسد وفوق مستوى الحواس ما لم تره عين أول حاجة نقولها في, مي في ما لم تره عين ربنا نفسه أه ربنا نفسه لم تره عين في يوحنا واحد 18 يقول الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر فربنا فيش حد شافه فلما انت تبتدي تشوف ربنا يبقى هذا ما لم تره عين زمان كان بيقول من يرى الله يعيش مستحيل واحد يشوف ربنا ويعيش ليه بقى لانه عايش في الجسد لكن لما تلبس جسدا روحانيا وجسدا سماويا وتبتدي بقى مستواك يرتفع فوق الماده ده بولس الرسول بيقول انا الان انظر كما في لغز ولكن حينئذ وجها لوجه دي تلاقيها في كورنثوس الاولى 13 ايه 12 هينظر ربنا وجها لوجه ده الامجاد الابديه تبتدي تبتدي تشوف ربنا الأبدية من غير ربنا يبقى ملهاش قيمة والمتعة الحقيقية في الأبدية هي المتعة بربنا ولذلك المسيح بيقول أنا ماض لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا فيبقى دلوقتي ربنا احنا بنعيش معاه بالايمان لكن حينئذ نبتدي نرى الله من اجمل الايات في هذا الوضع ما قاله ايوب الصديق وبدون جسدي ارى الله وبدون جسدي ارى الله رؤية الله في العهد القديم كانت في ظهورات ظهورات يعني يظهر الله في هيئة إنسان أو هيئة ملاك كما ظهر لإبراهيم أب الآباء كما ظهر ليعقوب وصارع مع الرب في هيئة إنسان أو هيئة ملاك لكن لم يره احد في لاهوته رايناه في تجسده لكن لم نره في لاهوته يعني كمجرد لاهوت كده بدون جسد مش ممكن لذلك المسيح قال من رآني فقد رأى الآب يعني بنشوفه في ابنه طبعا مش ممكن واحد يرى ربنا إلا بالقداسة مستحيل من غير نقاوة القلب مستحيل ده الكتاب بيقول القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب يعني علشان يعاين ربنا يشوفه بعينيه العينين الروحية لابد من القداسة وفي التطويبات في العظة على الجبل يقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله يعني يشوفوه يعاين يعني يشوف يبقى أجمل حاجة في الأبدية اللي ما لم ترها عين على الأرض إنك ترى ربنا ودي عايزة قداسة بقى معينة كل واحد فيكم بقى يستعد للحكاية دي بعد عمر طويل طبعا بعد عمر طويل قوي قوي ليه بقى لأن بعد عمر طويل تسيبوا الأرض دي وفي- ويفضل بعد عمر طويل تاني تيجي القيامة وتخشوا في النعيم الأبدي دي شهوة شهوة الإنسان أنه يرى الله لذلك أنا بستغرب بستغرب خالص لما الاقي شهود يهوه يقولوا ان بعد القيامه في النعيم الابدي هناك فردوس على الارض وليهم كتاب كده يقول يمكنك ان تعيش سعيدا في الفردوس على الارض على الارض ايه يا حبيبي يجيبوا ايه من من أش اخر اشعياء النبي ان يبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما وياكلون منها ده كان بيتكلم على ما بعد السبي يعني يعني لما يرجعوا من السبي يفرحوا يبنوا بيوت ويسكنوا فيها لكن اللي هيبني بيوت ويسكن فيها ويغرس كروم وياكل منها دي ما لم تره عين مش ممكن دي ما لم تره عين ولما يكون في فردوس على الارض زي ما بيقول شهود يهوه وبرضه الملكوت الارض بينادي به السبتيين السبتيون يقولون بملكوت على الارض فالملكوت اللي على الارض ده مش هو ما لم تره عين مش هو ما لم تره عين والاكل والشرب يحتاج لجسد وفي كورنثوس الأولى 15 يقول لأن لحما ودما لا يرث ملكوت الله ده بنقوم بأجساد سماوية وأجساد روحانية كما يوجد في كورنثوس الأولى 15 أجساد سماوية وأجساد روحانية الأجساد الروحانية دي ليها الحواس الروحانيه عارفين يعني ايه الحواس الروحانيه يعني الحواس التي ترى ما لا يرى يعني ايه يعني نجيب مثل تاني اخف من ربنا شويه من ضمن النعيم العب... الابدي في انك ترى ما لا يرى ترى الملائكه مثلا الملائكه اللي هم ارواح مش ملاك ياخد صوره انسان وتراه زي ما الملائكة ظهروا ساعة الميلاد وساعة القيامة وزي ما ظهروا في العهد القديم لا ده انت ترى الملائكة يعني ملائكة ترى أرواح ازاي الروح يمكن أن ترى روحا انت تبقى بأجساد روحانية يعني ترى مثلا الشاروبيم والسرافيم والأرباب والك... والعروش الكراسي والجمع غير المحصي الذي للقوات السمائية دي مسألة مش هينة رؤية الملائكة بالروح مش بالجسد بالحواس الروحانيه طب نخش فدي فيما لم تسمع به أذن انتوا حاليا كل واحد بيتكلم بلغة وهناك عشرات ومئات اللغات على الأرض ده مجرد ال- اللغات المحلية اللي في أفريقيا كتيرة خالص يمكن كل قبيلة لها لغة ده في الحبشة كذا لغة في حاجات كتيرة قوي لكن في السماء هتبقى في لغة واحدة يتكلم بها الكل ولا هتحتاجوا لترجمة زي ما ك- كان حصل الليلة دي لا ده ما ما تحتاجش لترجمة يكلمك الملك مخيل تقول له استنى لما اجيب س- لما اجيب الملاك رفائيل يترجم لي مش ممكن الكل ممكن يتكلموا بلغه واحده اللغه الواحده دي جايز تكون لغه الروح ما هو في ناس بيقولوا اللغه بتاعتنا هي اللغه الاصليه افرض لغتك اصليه لكن لما تروح في السماء هيتكلموا بايه بلغه واحده بحيث الكل يسمع ما لم تسمع به اذن او الروح تتفاهم مع بعض تتفاهم ازاي وتعرف بعضها ازاي دي مسألة بقى لم تخطر على قلب بشر ما دي داخلة في الشغلانة دي ازاي الواحد يبقى في الأبدية طب هقول لك حاجة مما لم تسمع به أذن لما يوحنا الرائي في الإصحاح 14 من سفر الرؤيا اتكلم على ال 144 ألف البتوليين قال بيقولوا ترنيمة لا يعرفها أح- يعني ما فيش حد سمعها قبل كده يعني تبتدي تسمع حاجات ما سمعتهاش طب تراتيل الملائكة وتسبيح الملائكة دي ما لم تسمع به أذن يعني كل اللي سمعناه مثلا آه، المجد الله في الاعلى والارض السلام دي بلغه بلغه ال... ذلك الزمان وذلك المكان يعني جايز قالوا هل هم ارامي قال هل هم عبري زي ما يقولوا لكن آه، التراتيل اللي في السماء دي حاجه لم تسمع بها اذن القيثارات الموجوده اللي بيعزف عليها ال 24 قسيس والاربع حيوانات غير المتجسدين تسابيح الملائكه لما لم تسمع به اذن تقول لا ده انا هروح لهم هناك واقول لهم شعر نيماريه قول زي ما انت تقول لكن في حاجات لم تسمع بها اذن يبقى لما هتعاشر الملائكة في السماء يبقى ترى ما لم تره عين وتسمع ما لم تسمع به أذن ده في حاجة مثلا لم ترها عين هي مجمع القديسين كلهم مع بعض يعني جايز عين رأت نبي من الأنبياء لكن ما رأتش موكب الأنبياء كلهم مع بعض موكب الرعاة كلهم مع بعض موكب آباء البرية منذ أن وجد التسبيح في البرية من أول أنبا انطونيوس وأنبا بولا السائح إلى آخر الدهور لو كلهم داخلين بقى كده في في مواكب وفي ترتيل وفي تسبيح ده ما لم تره عين ولم تسمع به أذن أرواح القديسين التي سنراها برضو ما لم تره عين ده ايه ده يا رب ده انت لو كفاية تقعد تبص فيهم واحد واحد ولو يجي لك ملاك ويقول لك تعالى حكي لك ادي ايليا وادي اخنوخ ايليا واخنوخ اهلا وتبتدي آه، تتأمل في إيليا الرجل العظيم اللي صعد للسماء اللي راح في مركبة نارية اللي وقف مع المسيح على جبل التجلي ده أنت تبقى مذهول طب فين الباقي لما تشوفهم واحد واحد دول هياخدوا وقت قد إيه ده ما لم تره عين ده هناك أكثر من هذا مثلاً سترى القديسين الذين لم يكتب عنهم التاريخ لانهم كانوا اعظم من التاريخ ولانهم عاشوا في اختفاء كامل حجبوا قداستهم عن الناس حتى لا يراهم الناس طب دي حاجة رأتها عين ولا سمعت به أذن في الأبدية ترى المدينة التي لها الأساسات التي بارئها وصانعها الرب زي ما قال في عبرانيين 11 هتشوف بقى أورشليم السمائية بقى مسكن الله مع الناس ده مين فيكم شافها دي طبعا في حاجات لم ترها عين انا لا تخطر على بالي انا بس بقول لك الحاجات اللي ممكن الواحد يقولها في طبعا حاجات تخش في عربون هذه الرؤيه عربون هذه الرؤيه عربون هذه الرؤيه مثلا استفانوس الشماس اثناء استه- استشهاده يقول ان راى المسيح عن يمين العظمه عن يمين الاب ده عربون لما لم تره عين انت هتبتدي تشوف دي واحد يقول انا شهوتي الاولى ان انا اشوف اللص اليمين ده اللص التائب اللي خد الملكوت في لحظه ابص له كده واتامل ازاي خدها ارض وسماء هتشوف كله الناس اللي على جبل التجلي شافوا شيء من عربون هذه الرؤيه يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا شاف عربون آخر إيليا وموسى على جبل التجلي شافوا إيليا لما ارتفع للسماء وطلع لفوق شاف شوية حاجات بولس الرسول لما صعد للسماء التالتة شاف عربون حاجات طب دي السماء التالتة أقل من اللي هنطلع ليه ده احنا هنطلع لحاجة أعلى من كده ما لم تره عين ولم تسمع به أذن كل ده عربون دانيال النبي شاف حاجات كتير لدرجة انه ما كانش قادر يحتمل بيقول وأنا دانيال وقعت على الأرض وكنت مسبخا على وجهي وكان الملاك يشرح لي وكنت ولا فاهم في دانيال إصحاح 8 في آخر الإصحاح وكنت ولا فاهم هيبتدي يفهمها دانيال بعد شوية ده ما لم تره عين في الأبدية دي حاجات عجيبة العذراء طبعا الملكة التي عن يمين الملك لابد شافت حاجات احنا ما نعرفهاش بس العذراء كانت صامتة لا تتحدث ولا تشرح في عربون تاني فيما لم تره عين اللي هو المجيء الثاني طبعا المجيء الثاني ده مش في الأبدية ده جاي على آخر العالم زي ما قال آه القديس يهوذا غير الإسخريوطي في رسالته قال كما تنبأ أخنوخ السابع من آدم إن الرب يأتي في ربوات قديسيه هيجي ربنا في ربوات قديسيه ويجي على السحاب وفي لوقا تسعة بيقول يأتي في مجده ومجد أبيه وفي متى 16 27 بيقول يأتي في مجد أبيه كون إن المسيح يأتي في مجد أبيه يأتي في مجده ومجد أبيه وفي ربوات قديسيه وجميع الملائكة القديسين معه ويأتي على السحاب أه ده رخر لم تره عين مين شاف ده إيه الموكب العجيب بتاع ربنا جاي على السحاب وجاي وجاي في مجده ومجد ابيه ومعاه كل ربوات القديسين ومعاه الملائكة اه ده منظر عجيب ده مين شاف حاجات زي دي هذه أشياء عجيبة يرى ما لا يرى ولذلك معلمنا بولس الرسول بيقول ايه ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى لان الاشياء التي ترى وقتيه اما التي لا ترى فابديه احنا اصلنا مساكين مشغولين بما يرى مشغولين بالمرئيات لاننا مشغولين بالمرئيات الحواس الروحيه بتاعتنا اصبحت غير مدربه على رؤيه الامور الروحيه حواس ماديه مدربه انها ترى ما يرى بس لكن لم تتدرب على اكثر من هذا بالايمان الانسان بيشوف حاجات بالايمان بالايمان في قلبه لكن ما شافهاش بالعيان عشان كده لما بولس الرسول في أول عبرانيين 11 بيتكلم على الإيمان يقول الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى الإيقان يعني التأكد من أمور لا ترى طب إيه هي الأمور التي لا ترى ومتأكدين منها ما احنا بنؤمن بوجود الله والله لا يرى ونؤمن بوجود الملائكة والملائكة لا يرو لا يرون حاليا وبنؤمن بالحياة الأبدية والحياة الأبدية لا ترى حاليا وبنؤمن بالروح والروح لا ترى حاجات كتير بنؤمن به ولا ترى لكن لازم نبتدي ندرب نفسنا على ان احنا نتعلق بما لا يرى الانسان المتعلق بالماديات اهو مضيع روحه في الماديات حواسه غير مدربه ده ده لو راح الابديه يبقى عينيه زي ضباب عليها مش شايف ربنا يبتدي يجليه كده ينوره يخلي عينيه تبصر ما لا يبصر ده في ناس على الارض كان ربنا بيدربهم على كده عارفين زي مين زي قليش على النبي كانت المدينة بيحاصرها الأعداء وهو شايف ومطمئن شايف ما لا يرى وجحز تلميذه وخايف مش شايف حاجة فربنا قال إيه افتح يا رب عيني الغلام ليرى افتح يا رب عيني الغلام ليرى يرى إن الذين معنا أكثر من الذين علينا يفتح عينيه في ناس عينيهم مش مفتوحة ما بيشوفوش لذلك السيد المسيح قال لتلاميذه قال لهم ايه اما انت ف... اما انتم فطوبى لعيونكم لانها تبصر لكم العينين اللي بتبصر جميل في سفر العدد بيقول بالعام قبل ما يسقط يعني بيقول الرجل المفتوح العينين الرجل الايه المفتوح العينين الذي يرى رؤى القدير بتوع علماء الارواح يسموها الجلاء البصري الجلاء البصري يعني عينيه مكشوفه بتشوف حاجات في ناس عندهم بيشوفوا هم على الارض بيبتدوا يشوفوا ما لا يرى احيانا على حسب ما ربنا يعطي قليلا قليلا في اوقات مش في كل وقت لكن هننا بقى لما تبقى ترى ما لا يرى دي في الابديه ربنا يقول لك انا هاخد منك العين الماديه الجسديه اللي ما بتشوفش غير الماده والارض والجسد واديك عين روحيه تشوف ما لا يرى لذلك من الكلمات اللطيفة في تاريخ القديسين إن القديس ديديموس الضرير ما كانش بيشوف فبعت له الأنبا أنطونيوس يقول له لا تحزن يا ديديموس إنك فقدت بصر بادي يتساوى فيه الحيوانات والحشرات والحاجات دي ولكن افرح إن لك بصيرة روحانية تستطيع أن تبصر بها نور اللاهوت لك بصيرة روحانية تستطيع أن تبصر بها نور اللاهوت نور اللاهوت ده ايه ده بيتكلم عن ربنا بيقول نور لا يدنى منه لا يدنى منه يعني ما يستطيعش انسان يقترب اليه تستطيع ان تبصر نور اللاهوت عجب في عجب انت تقول له يا رب امسكني كده وصنفرني وضبني كده مش عارف هيترجمه صنفرني ازاي دي يجلوه يعني يلمعه تلمع عينيا تلمع حواسي تخليها تجلى ت- تعرف تشوف ما لا يرى او يا رب اعمل لي ايه دلوقتي اديني ما يمكن رؤيته بالايمان اثق به وهو لا يرى فارى هذه الامور بعين الايمان لغايه لما اتدرب لكن مره واحده مره واحده مش سهل بصراحه ده عمليه كبيره جدا جدا هيعملها ربنا في اجساد القيامه لان بيقول ايه سنقوم على شبه جسد مجده على شبه جسد مجده الجسد الممجد الذي يرى ما لا يرى يوحنا الحبيب اللي كان بيتكئ على صدر المسيح أول ما المسيح ورى له شيء من مجده في الإصحاح الأول من سفر الرؤيا بيقول وقعت عند قدميه كميت وقع كميت ما قدرش يحتمل لأن لسه العينين جزدانية لسه لم تدخل في مجد العيون الروحية فكرك العين اللي ما تشوفش إلا الخطية دي هت في السماء دي هتشوف حاجة مش ممكن دي ما تروحش السما خالص دي عينيها دي تقعد في الظلمة الخارجية يقول لها خليك في الظلمة الخارجية لأنك أنت في العالم كنت مادية ما تدركيش الأمور الروحية لسه ما تصنفرتيش ما تجلتيش ما توضبتيش عينيك لم تتمجد تقعد في ظلمة خارجية كده قول له لا يا رب أنا من دلوقتي هبتدي ادرب الحواس الروحيه الرسول يقول لهم الحواس مدربه حواس مدربه مدربه انها تبصر الروحيات مدربه انها ترتفع فوق مستوى الماديات مدربه انها تاخد عربون السماء بشيء بسيط على الارض العربون يعني الحاجات الاولانيه كده أنا مش قادر أطول عليكم وأكتفي بكده ومعلش سامحوني